الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الرابع والأربعون من من دروس تيسير المصطلح مع آه، تيسير المصطلح للدكتور محمود الطحان ما زلنا مع الفصل الثاني من الباب الرابع وهو معرفة الرواه واليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع معرفة الوحدان وبعض الأبواب الأخرى آه، معرفة الوحدان رقم تسعة تعريفه لغة ها الوحدان بضم الواو الوحدان آه، جمع واحد الوحدان جمع ايه واحد اصطلاحا هو الرواه هم الرواه الذين لم يروا عن كل واحد منهم إلا راو واحد هو إما إنه حديث واحد روى حديث واحد أو واحد من الرواه لم يروي عنه ها إلا رجل واحد بس يعني تلاميذه تلميذ واحد فقط الذي أخذ عنه الحديث واحد فقط آه، فائدته معرفة مجهول العين إيه فائدة هذا العلم معرفة الوحدان آه، فائدة مجهول معرفة مجهول العين و... ورد روايته إذا لم يكن صحابيا لو واحد احنا مش عارفينه مين هو مجهول العين طبعا رواته مجهولة لأنه ممكن يكون ضعيف وممكن يكون ايه ثقة وممكن يكون وضاع كذاب تمام فإلا إذا كان صحابي لأن الصحابة كلهم ايه عدول تمام أمثلته من الصحابة عروة بن مضرس لم يروي عنه غير الشعبي يعني هذا صحابي لم يروي عنه أي أحد من الرواة إلا مين الشعبي فقط والمسيب ابن حزن تمام ابن حزم لم يروي عنه غير ابنه سعيد سعيد بن المسيب آه، من التابعين أبو الع- أبو العاشوراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة لأن حماد من تابع التابعين تمام هل أخرج الشيخان في صحيحيهما من الوحدان من ما- من هم الشيخان مسلم والبخاري لا البخاري ومسلم طيب ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا ده مين اللي قال الكلام ده الإمام الحاكم النيسابوري لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين أحاديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة تمام منهم حديث المسيب آه، في وفاة أبي طالب أخرجه الشيخان من المسيب أبو سعيد وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول في الأول ولا راوي لمرداس الصحابي هذا غير إيه قيس وأخرجه البخاري إذا يوجد من أحاديث الوحدان ولا ما يوجدش من أحاديث الوحدان يوجد في الشيخان أشهر المصنفات فيه كتاب المنفردات والوحدان للإمام مسلم رحمه الله تمام هذا اسمه معرفة إيه من هم الوحدان الذين لم يروي عنهم إلا إيه واحد راو واحد تمام أو حديث واحد آه، معرفة من ذكر بإس بأسماء أو صفات مختلفة ممكن واحد يذكر بأسماء وصفات مختلفة مثلا محمود الحفناوي معروف باسم محمود الحفناوي الأنصاري ومعروف باسم محمود الحفناوي بس ومعروف باسم الحفناوي لما يقولوا الحفناوي بيبقى محمود مع الكنية بتاعته أبو عبد الله وله كنية أخرى أبو الدرداء ها وبقوا معروف وأحيانا يقول لك محمود الصعيدي تمام أحيانا يقال محمود عبد القوي حفني الاسم الحقيقي كل هذه أسمائي كل هذه أسمائي أنا تمام فلو آه، يظن آه، الكلام ده في علم الرواه بقى انك ال- ان لم تكن تعرف هذه الاسماء عن الراوي ممكن نظن ان الراوي الواحد ايه كذا واحد مجموعه تعريفه هو راو راو واحد يعني وصف باسماء او القاب او كنى مختلفه من شخص واحد او من جماعه سواء اللي وصفه بهذه الاسماء ايه ها سواء وكمان اسم محمود عبده لو رحت الصعيد قلت آه، عايز آه، ما- آه، محمود ما حدش يعرفه لو قلت عايز محمود عبده معروف تمام فكل واحد له ايه اه فالراوي لما يبقى له اسماء عده والقاب عده و- وكنى عده ها ان لم تتعرف على هذا كله فسوف ايه تظن ان الراوي ايه اكثر من واحد مثاله محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم ابا النضر وسماه بعضهم حماد بن السائب وسماه بعضهم ابا سعيد وهو شخص واحد تمام من فوائده ايه فوائد العلم ده ليه نتعلم العلم ده ايه لازمته معانا في علم الحديث عدم الالتباس في اسماء الشخص الواحد وعدم الظن بانهم اشخاص ايه متعددون تمام نمرة بقى كشف تدليس الشيوخ الشيخ لما يكون شيخه ضعيف وعايز يدلس يكنيه كما اخذناه في التدليس يقول لك ابا سعيد او ابا عبد الله اه يقول لك محمود الحفناوي لا ده محمود عبد القوي حدثنا محمود عبد القوي قلنا محمود عبد الحفناوي ضعيف تمام فيذكره باسم اخر من اسمائه حتى يظن ال- السامع له ان هذا غير الرجل الضعيف الذي هو إيه؟ شيخه الذي يروي عنه طيب آه، استعمال الخطيب ك- كثيرا من ذلك في شغله من الذي استعمل هذا الخطيب من هو الخطيب الخطيب البغدادي رحمه الله فيروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان السيرفي والكل واحد كل هؤلاء واحد شايف شايف التسمع ها تقول تقول حدثنا ابي حدثنا ابو القاسم الازهري اقول وعن ع- عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن احمد بن عث- كلهم دول إيه؟ شخص واحد اشهر مصنفات فيه هل آه، العلماء صنفوا في هذا البا- ال- الباب طبعا ايضاح الاشكال لمع- للحافظ عبد الغني بن سعيد تمام كتاب اسمه وضح الإشكال والكتاب الآخر موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي نفسه تمام إذا م- مهم جدا لأنك أنت محتاج تعرف آه، الرجل أو الراوي حتى تحكم على إيه شغلنا كله في, ال- في في تصحيح الأحاديث على إيه على سلسلة الرجال وعلى المتن ما عندناش شغلة تانية تمام آه النوع ال- الحادي عشر من أنواع العلم المسمى بمعرفة الرجال تمام معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب معرفة إيه المفردات إيه مف... المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواه عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره من الرواة والعلماء وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها يعني بعض الناس له أسماء تمام يعني كان آه، راوي اسمه مسربد بن مسرهد بن مش ها اسم كده حتى بعض العلماء قالوا هذا الاسم ينفع للرقية من العقرب تمام يعني ما تعرفش تنطق فيه حتى ها وهذا من رجال البخاري مسدد بن مسرهد بن مسربد ها بعض لما الحديث قال لك هذا يصلح للرقية من العقرب فبعض الناس بيبقى ليه اسم كده ايه ها تكعبل ما تعرفش تقراه يعني كان لنا واحد صاحب اسمه ايه طبق جلي طبق جلي فكان راح يصلي الفجر واخ خد الضابط قال راح فين قال راح يصلي الفجر العم العمري طاقته خد طاقته خدوا القسم جاي يكتب اسمه في المحضر الضابط اسمك ايه يا ابني قال طبق جلي اداله طاقه قال له طاقة- مش عارف ما عرفش يقرا الاسم من البطاقه قال له اسمك ايه قال له طبق جلي قال له اسمك- قال له طبق. قال له خد بطاقتك وروح ما عرفش يكتب اسمه فبعض الناس بيبقى لها اسماء اه اه, آه كده آه. اه واحد كان مثلا ابنه مثلا يكون يجيب عيل يموت يجي مسميه إيه؟ معفن شحات شليته جربوع آه وبزعمهم واعتقاداتهم ان هذه ان هذا ايه آه يعني ح- حيعيش وهذا باطل طبعا واحد تاجر مخدرات كان معدي على نقطة كمين تمام واسمه هو ايه اسمه اسمه الحقيقي كامل في البطاقة كده تمام اسمك ايه يا ابني قال له اسمي جيفة معفن الشينة قال له جاك البلا فيك وفي اسمك قر تمام وعدى تمام اسمه جيفة واسم ابوه معفن وجده اسمه ايه شينة فبعض الناس بيعتقد في هذا الاسماء يعني ان اللي سمي هذه الاسماء ان صاحب الاسم ده ف آه، كنت مع واحد من ال- الارحام بيعرفنا على واحد يعني بيعرف واحد على واحد فيقول له ده الس- السواق محمد على سواقه وبيعرفه على الحج بيقول له ده الحج معفن فانا كنت شاب صغير تنحيت قليلا وقعدت اضحك تمام ايوه فائدته فائدة معرفته معرفة العلم ده معرفة المفردات عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة عشان بقى إيه ها ما نكتبش الاسم غلط أو ننطقه إيه غلط عدم التصحيف والتحريف ها أمثلته أسماء الأسماء من الصحابة ها أجمد شوف أجمد بنين ب- ب- بجيم مش بج- مش أحمد أجمد ابن عجيان عجيان كسفيان ها ابن ابن عجيان كسفيان أحمد أجمد بن عجيان أو ها كل كليعان وإيه صندرو بوزن إيه جعفر صندر بوزن جعفر ده من الصحابة من غير الصحابة أوسط ابن عمرو تمام ودريب ابن نقير ابن سمير ها شايف الأسماء دريب ابن نقير ابن سمير الكنى من الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه إيه هلال ابن الحارس ده مولى من مولى النبي صلى الله عليه وسلم من غير الصحابة ها أبو, الع... آه، أبو العبيدين واسمه معاوية ابن إيه صبرة فدي أسماء غريبة اللي ما كانش تضبط وكانت تضبط بالتشكيل ما تعرفش تنط- تنطقها أصلا في الألقاب بقى يعني الموضوع مش في الأسماء بس في الأسماء وفي الكنى وفين والألقاب في الألقاب من الصحابة سفينة معروف صحابي مشهور مولى الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه إيه مهران لا مش مهران بكسر الميم مهران تمام من غير الصحابة مندل عمرو بن علي الخزاعي الكوفي عمرو بن خزاعي آه، بن ع- عمرو آه، عمرو بن علي آه، ال- ال- الغزي الكوفي تمام أشهر مصنفات في هذا العلم أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن أحمد بن هارون آه، الب- البدرجي في كتاب سماه الأسماء المفردة يعني الأسماء النادرة يعني بنقول عليه احنا اس- ده اسمه إيه؟ نادر ها ويوجد في أواخر آه، الكتاب المص... آه، الكتب المصنفة في تراجم الرواه كثير من... آه، منه ككتاب تقريب التهذيب في الآخر آه، ابن حجر آه، آه، في آخر الكتاب أفرد جزء لإيه؟ للأسماء المفردة الغريبة اللي زي دي آه، الثالث عشر معرفة أسماء من اشتهروا آه، بكناهم الثاني عشر معرفة أسماء من اشتهر إيه؟ يعني واحد اشتهر بالكنية بتاعته من هو اسمه ايه الحقيقي المراد بهذا البحث المراد بهذا البحث ان نفتش عن اسماء من اشتهروا ها بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لك آه، لكل منهم لان ممكن ما- هو مشهور ب- بك- زي عبد آه، ابو هريره مشهور بابو هريره عارف اختلفوا في اسمه الى كم اختلاف الى 30 قول ثلا- الى 30 قول أشهرها عبد الرحمن بن صخر فبعض الناس بي- بي- بيشتهر بايه بالكنية بتاع بس عايزين نعرف اسمه الحقيقي ليه حتى لا يلبس علينا في حديث آخر يذكر باسم الحقيقي ولا يذكر بايه بكنيته من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو ألا يظن الشخص الواحد ايه اثنين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور اسم الحقيقي ومرة بإيه؟ بكنيته التي اشتهر, التي اشتهر بها فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه إيه؟ شخصين وهو شخص واحد طريقة التصنيف فيه المصنف آه المصنف في الكنى ها يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم للكنى يعني البي البي اللي كتب آه، كتب على الكنى فقط بيرتبه على ترتيب ايه المعجم ثم يذكر اسماء اصحابها ابو هريره مثلا فمثلا يذكر في باب الهمزه ابا اسحاق ويذكر اسمه وفي باب الباء آه، الباء مثلا أبا إيه بشر ويذكر اسمه وهكذا أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها آه، ألف من اسمه آه، كنيته ولا اسم له غيره واحد اسمه الحقيقي هو الكنية بتاعته زي أبو بكر ده مش كنية ده إيه اسم وبعض الناس عنده ولد اسمه بكر وف- فكني بإيه بابك كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد هو أبو بلال مش ولد اسمه بلال ها هو اسمه أبو بلال تمام آه من عرف بكنيته ولم يعرف آه أله اسم أم لا ها بعض الناس عرف بكنيته لكن مش عارفين ليه اسم ولا ملوش اسم كايه كأبي أناس أبي أناس ده صحابي جليل طيب نمرة جيم في شغلهم يعني في في أسماء الكنية من لقب بكنيته وله اسم وله كنية غيرها هو ايه لقب بكنيته وله اسم حقيقي وله ايه كنية غيره ها كأبي تراب من هو علي بن أبي طالب ولقب لعلي بن أبي طالب وكنيته الحقيقية وكنيته الأخرى ايه أبو الحسن من له كنيتان فأكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد وأبي وابن جريج ده من كبار المحدثين طيب من اختلف في كنيته مين هو بقى كأسامة بن زيد قيل هو أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة تمام من آه، عرفت كنيته واختلف في اسمه ها كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قول أشهرها أنه عبد الرحمن إيه؟ ابن صخر من اختلف في اسمه وكنيته ها كسفينة قيل اسمه عمير وقيل ها صالح وقيل مهران وقيل وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري كل ده اختلاف في اسم مين اسم كنيته من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كأباء عبد الله ها مجموعة معروفين لما تقول قال أبو عبد الله سفيان الثوري مشهور بأبي عبد الله مالك أبو عبد الله الشافعي أبو عبد الله أحمد بن حنبل أبو عبد الله وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت لو تقول أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ها تمام آه، كنية ليه كنية اه وابو عبد الله لما دول لذلك آه، لما مات الامام احمد رحمه الله قالوا له ماذا فعل الله بك مم؟ رؤيا في المنام قالوا ماذا فعل الله بك آه، قال قيل لي اذهب مع أبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله فقلت من أبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله فقيل لي آه، سفيان الثوري والشافعي ومالك بن أنس رحمة الله عليهم أجمعين اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما إيه نعم آه، كأبا عبد الله يعني أبي عبد الله معروف بأبي عبد الله آه، الشافعي معروف بأبي عبد الله ومشهور بإيه بالشافعي محمد بن إدريس الشافعي ومالك مشهور بأبي عبد الله ومشهور بإيه مالك وأحمد بن حنبل معروف بأبي عبد الله ومعروف بإيه ها أحمد بن حنبل وهكذا من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني اسمه إيه عائذ, عائذ الله من اشتهر باسمه مع معرفة ها كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن أبي ها والحسن بن علي بن أبي طالب كنيتهم جميعا ها أبو محمد هم مشهورين بإيه بأسمائهم ولكن عارفين احنا إيه الكنية بتاعتهم أشهر المصنفات آه، في هذا العلم طبعا العلم ده بالذات خد شغل من المصنفات من من المصنفين كثيرا لقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة جدا وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائي وأشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدوالبي ها أبي بشر محمد بن أحمد المتوفي سنة 310 هجرية وهذا من الكتب المهمة في علم الرجال كتاب الكنى إيه ولسه حتى لا تعرف الرواة من هم ها آه نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته